بسم الله الرحمن الرحيم نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء
الطريق إلى النور www.waytolight.org يقدم لكم هذه المادة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا مش هطول عليكم لكن هي دقائق قليلة جدا كده بس أنت انتبه معايا
شغلتك تفتح معهم حوار عشان هم فيهم صدورهم مليانه اسئله طيب.
قول لهم على الح- الحوار يعني طيب فأنت انتبه معايا كده لأن أنا هوجه ليك أسئلة وأنت اللي هتجاوب وأنت هتوجه لي بعد كده أسئلة وإن شاء الله نجاوب عليها بإذن الله عز وجل شوف في كتب التاريخ بيحكوا إن ضفدعتين كان ماشيين في الطريق فضفدعتين ماشيين في الطريق مش واخدين بالهم سقطوا في حفرة ضفادع اجتمعت عليهم وبدأت الضفادع تنادي عليهم انتوا ميتين لا محالة ومش ممكن تقدروا تخرجوا من الحفرة دي وان دي النهاية بتاعتكم فما كان من ضفدعة من الضفدعتين ان هي استسلمت للكلام خلاص فعلا الواحد مش هيقدر يخرج من المكان ده والحفرة عميقة فكانت النتيجة ان هي استسلمت للكلام واصابها اليأس وماتت ضفدعة التانية بدأت تنط وتقفز قفزات عالية تنط بمكان مرتفع تحاول تخرج الضفادع يشوفوها مش هتقدري تخرجي وبعدين يشوفوها تنط يبدأوا ينطوا زيها من بره بدأت الضفدعة تزداد الهمة عندها وتبدأ تقفز وتقفز والضفادع يشوفوها يبدأوا يقفزوا أعلى وأعلى وبعض الضفادع يقول لها أنت مش هتقدري تخرجي خلاص أنت ميتة لا محالة مهم قفزة في قفزة مع عزيمة مع إصرار بالك مع قوة ورفع همة قفزت قفزة خرجت من الحفر الضفادع اتعجبت واجتمعوا على هذه الضفدعة ايه اللي حصل بالظبط اللي بيسقط في الحفرة دي ما بيطلعش ده هي دي النهاية اللي بيسقط في الحفرة دي لابد ان هو يموت بعد محاورات ومناقشات مع هذه الضفدعة اتضح ان هذه الضفدعة صماء ما بتسمعش مصابة زي ما احنا بنقول باللغة بتاعتنا طرشة طيب انت ايه اللي خلاكي بدأت تنط القفزات الجامدة دي وتتابعي القفزات دي والنط العالي ده قالت لهم انا كنت بشوفكم بتنطوا وبتتكلموا فانا مش سامع انتوا بتقولوا ايه فظننت في نفسي ان انتوا بتشجعوني وبترفعوا من همتي وبتقووا من عزيمتي فلذلك انا بدأت اقفز قفزات عالية وهمتي ترتفع لحد ما ربنا يسر لي الامر ونطيت هذه القفزة او قفزت هذه القفزة خرجت بره ونجوت من هذا الهلاك المحقق يبقى اذا القصة دي فحواها ان انت محتاج ما تسمعش لأي حد مش اي حد يقول لك اي كلام تسمع له خلاص لا لان النهاردة في خلال هذه الاحداث اللي بتمر بها البلد ودي زي ما بقول دايما اخطر احداث بتمر على مدار تاريخ مصر كله البلد ما فيش فيها رئيس الامن زي ما انت شايف فيش امن والامن منكسر ما فيش فيها مجالس نيابية زي ما انت شايف واوضاع البلد زي ما انت شايف نسال الله عز وجل السلامه وان يكشف الغمه عن هذه البلد وعن ها- سائر بلاد المسلمين وعن هذه الامه انه ولي ذلك والقدر عليه يبقى اذا محتاج منك الامر يبقى عندك عزيمه وعندك عمل ما يصابكش او ما يصابكش الياس مره تانية وده ربنا عز وجل جمعه لك في مواضع خد موضع واحد شوف ربنا يقول لك ايه انت عايز ايه احنا عايزين الحريه بعد الذل والضغط والقهر والإهانة عايز الحرية اه هنقول لك ازاي توصل لها عايز ايه تاني عايزين الغنى بعد الفقر عايزين الصحة بعد المرض الناس اللي هلكتنا دي السنوات الطوال من هؤلاء الطواغيت سنين طويلة وحاجة عجيبة انت شفت الفساد كان عامل ازاي حاجة غريبة جدا فساد ما حصلش في تاريخ كله تفتكر كده ادي سؤال اهو خد بالك بقى اشهر حرامي في التاريخ مين اشهر حرامي في التاريخ علي بابا سمعت عن علي بابا ولا 40 حرامي طيب الناس دي علي بابا يجي جنبهم ايه مفيش مقارنه ده علي بابا ده ما يجيش ضافر في واحد منهم هو علي بابا لما سرق خد بالك الكنوز دي وفتح المغاره سرق له كام مليون يعني لكن دول يا اخي مفيش ملايين ده كله مليارات يا يا لطيف يا رب فلذلك تعالى بص كده احنا عايزين غنى وعايزين بنقول عدالة اجتماعية وعايزين عدالة في التوزيع ورفع الأجور وعايزين ناكل كويس وعايزين نشرب كويس وعايزين نستمتع بحياتنا ربك عز وجل قال لك الكلام ده كله في آية في القرآن قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن طيب يا رب إيه الجزاء بتاعه يا رب فلنحيينه حياة طيبة عايز سعادة ليك ولأولادك ولأحفادك اللي جايين بعد ما عشت انت عشتها سنوات الذل والقهر وفقدت الأمل وكادت أو كاد الواحد منا أن يصاب باليأس لدرجة أن بعض الشباب بسأله قال لي أنا ما كنتش متوقع يا أخي أن ممكن يحصل التغيير كده وأن الناس دي تسقط عارف ربنا يسامحني بنفس اللفظ ربنا يسامحني ده انا خطر على بالي ان الراجل ده مش هيموت ابدا الراجل ده قاعد مخلد ما بيموتش ده قاعد 30 سنة والتاني قاعد اكتر من 40 سنة الناس دي ما بتموتش ولا ايه قاعدين مخلدين كده مش عايزين يسيبوا الكراسي ماسكين فيها زي ما بيقولوا بايديهم واسنانهم ايه الحكايه بالظبط قال فقدت الامل الناس دي حتى تموت خدت بالك فانت محتاج حياه طيبه اه والله ده احنا عايزين ناس يبقى عندنا ناس صالحين يقوموا يرعوا مصالحنا وناس ما يبقوش فاسدين مجموعه من السراق والحراميه خدت بالك ويفسدوا البلاد والعباد وينهبوا الثروات طيب يبقى انت لازم تعرف ان انت ليك دور في الفتره دي دور اول حاجه تعرف ان صوتك امانه صوتك مش هتديه لاي حد صوتك ده امانه شوف النبي يقول لك ايه صلى الله عليه وسلم وان الرجل لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا زي ما بعض الناس ما بيلقيش بال للكلام لما الراجل ده من سنتين قال لك هنعمل تعديل المادة 76 اللي هي خاصة برئيس الجمهورية لو بيقول لك احنا بنعدلها دلوقتي فأحد القضاة بيقول جالي راجل كبير كده وواقف قدام صندوق الانتخابات فبقول له يا عم الحاج انت عارف انت جاي ليه قال له انا جاي انتخب قال له هتنتخب ايه قال له احنا جايين ننتخب رئيس الجمهورية يا عم انت رئيس جمهورية ايه ده انت جاي هنا عشان الاستفتاء على تعديل المادة 76 اللي هي الخاصة بالمرشح لرئاسة الجمهورية مش ننتخب رئيس الجمهورية قال دينا جايين وخلاص لا ما ينفعش تبقى احنا جايين وخلاص ما ينفعش المادة 76 دي بتقول ايه يقول لك انا ما اعرفش الله امال انت جاي تقول نعم على ايه يقول لك هي الحكومة دي هتختار لنا حاجة وحشة الحكومة ما بتختارلاش حاجة وحشة كل حاجة بتختارها لنا حلوة وجميلة الله لا ده انت المفروض بقى تتعلم تعرف انت رايح فين يبقى عندك فهم وعندك علم طب انا عندي علم ازاي اصلا وانا ما بحضرش مجالس علم ما بحتكش بالناس ونفتح حتى مجرد الكتب ونبدأ نشوف ايه الدستور ده احنا هنعدل يا جماعة في الدستور اربع مواد وفي خمسة هنلغيها اللي هي خاصة بقانون الطوارئ خدت بالك هي دي وتعديل أربع مواد تانيين هم خاصين برئاسة الجمهورية والمدة والإشراف القضائي خد بالك وخلاص يا عم أنت عارف الدستور بيقول لك إيه ده أول مادة في الدستور بتقول إيه تقول لك جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي تقوم على أساس المواطنة أنت عارف يعني إيه نظام ديمقراطي ما هي دي المادة رقم واحد أهي انت عارف يعني ايه ديمقراطي لا اغلبنا ما يعرفش يعني ايه ديمقراطي ديمقراطي والعلماء قالوا الديمقراطيه دي يعني حكم الشعب للشعب بالشعب يعني حكم الشعب لنفسه بنفسه يعني ايه قال لك يعني شوف مثلا نظام الدوله الديمقراطيه قال لك رئيس الجمهوريه عشان تختاره مش شرط يكون راجل صالح ممكن يبقى راجل حشاش راجل خمرجي راجل حرامي راجل عياذا بالله يزني خدت بالك راجل ما عندوش دين ولا عنده ايمان ولا عنده تقوى مش مشكله يعني يبقى شرط لا شرط ان هو يكون صالح او فاسد او طالح مش شرط المهم ان هو اي واحد وخلاص ايه تاني قال لك مش شرط رئيس الجمهوريه ده مش شرط يبقى مسلم ولا غير مسلم اي حاجه ايه تاني قال لك مش شرط ان هو يبقى رجل او امراه ممكن يبقى راجل وممكن يبقى امراه مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يفلح قوم ولوا امرهم ايه امراه ما يفلحوش ابدا طلبها المراه في النظام الدوله الديمقراطيه ان المراه ممكن تتولى الولايه العظمى يعتبر رئيس جمهوريه او الولايات اللي هي بعد كده ممكن تبقى وزيره يعني كأن الرجالة خلاص البلد ما فيش فيها رجالة خالص ها انت شفت كانت المفاجأة وزيرة القوى العاملة كان معاها شهادة ايه ها آه، ابتدائية سقطة اعدادية سقطة اعدادية تخيل يعني البلد ما فيش فيها كوادر خالص ما فيش فيها عقول يعني بيبقوا عايزين يفهمونا ان البلد دي خلاص البلد دي ما فيش فيها حد خالص ليه فجت قضت على الشباب بتوعنا بدل ما تعالج نسبه البطاله عملت ايه ده في عداء بينها وبين اه بين الطلبه اللي هم خدوا دبلوم او اللي خد اعداديه او اللي خد ثانويه او اللي هو خريج جامعه فيجي يعمل له ايه قالت نعمل له مشروع الشباب يا جماعه وننشر مشروع الشباب ليه عشان تقضي عليه بقى بعد السنين دي والمصاريف اللي صرفها ابوه عليه وبعد التعب والجهد والسهر ده بكل سهولة كده نجيب له توك توك ويحط عليه شوية عيش خدت بالك ويبقى همه ان هو يبيع له كام رغيف العيش وهمه بقى خايف من المرافق مخوفينه بالمرافق ومخوفينه بعد كده التوك توك ده عليه اقساط ما يجيبش الاقساط وعليه كذا وقس على ذلك تخيل شوف الحال وصل ازاي فدمروا الشباب وكثرة البطالة ودمروا البلد يبقى انت بقى انت صوتك امانة تاخد بالك بقى الفترة الجاية دي غير الفترة اللي فاتت ماليش دعوة لا سيبك من السلبية يا عم امشي جنب الحيط لا ما عادش تمشي جنب الحيط يا عم خليك في حالك هو انت اللي تغير الكون ايوه انت ربنا عز وجل جعلك سبب ان انت تغير اهو كنت مستضعف نفسك وكنت بتستقل بحالك ومستحقر نفسك ربنا سبحانه جعلك سبب ان انت تغير بفضل الله عز وجل يبقى اذا كانت الفرصة جاية لك دلوقتي فرصة جميلة وعظيمة وواسعة استغلها صح علشان تبني على الصح ونأسس على الصح نجد بعد كده الصح بإذن الله عز وجل يبقى انت مطلوب منك تعمل من عمل صالحا من ذكر او انثى مش رجالة بس لا ده رجالة والنساء وتعلم الكلام ده لأولادك نظام الديمقراطي يقول لك احنا البلد يا جماعه ديمقراطيه احنا مش عايزينها لا شريعه اسلاميه معلش اصل الشريعه الاسلاميه دي معلش يعني لو طبقنا الشريعه كل الناس ايديها تتقطع اعوذ بالله من غضب الله يعني انت بتتهم الناس يعني انت فاكر الناس كلها حراميه ما هو مين اللي ايديه بتتقطع ده هو حرامي هو اللي ايديه بتتقطع اللص وليه ضوابط في الشرع مش اي واحد يسرق برضه نقول نقطع ايديه لا ده ليها ضوابط خدت بالك ده على فكره شوف في أحد المداخلات في التلفزيون المصري واحد بيقول لهم عارفين يا جماعة لو مسكوا الجماعة الإسلاميين دول إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ قال لي المرأة المذيعة متبرجة قال لها على فكرة أنت مش هتقعدي في المكان ده عشان تبقي عارفة مش هتقعدي ده هيلبسوك النقاب ومش هتطلعي تاني على التلفزيون قالت له معقولة؟ يعني الجماعة دول لو مسكوا هلبس النقاب على طول قالوا على طول هما انت فاكره ايه هتلبسي النقاب كده وتبقي لابسه خيمه سودا مش باين منك حاجه وانت للمذيع قال له انت عارف ايه اللي حصل لك قال له ايه اللي حصل لك قال له لازم تبقى دقنك طولها قبضتين اقل من قبضتين ده هيعملوا فيك عمال سودا قال له لا لا مش ع... لا لا اسلاميين ايه وبتاع ايه لا لا لا, لا. هي ديمقراطيه شوف بيخوفوا الناس ازاي بيرعب الناس ازاي مين اللي قالك كده لا هو ده منهج عندهم محاربة الإسلام ليه شوف أخطر حاجة في الديمقراطية إيه مش النظام الدولة بس لا ده في حتة جزئية إيه جزئية الحرية الحرية المطلقة انا هاخد مثال واحد بس من الحريه او الحريه الشخصيه عشان تبقى فاهم لما يقول لك احنا يا جماعه عايزين دوله مدنيه يا جماعه احنا عايزين دوله ديمقراطيه تبقى انت فاهم ايه اللي انت بتعمله او اللي انت هتقوله انت هتصدق عليه الكلمه دي اللي انت هتقولها دي امانه هتسال عنها بين يدي الله عز وجل يوم القيامه يعني ايه حريه شخصيه قال لك حريه شخصيه الراجل ده متجوز وزوجته معاه ممكن تعمل علاقة مع أي واحد من الرجالة مع راجل مع اتنين مع خمسة مع عشر حرية شخصية يا سلام قال لك اه ما قانون العقوبات المصري بيقول كده اللي احنا بنتحاكم بيه ونتحاكم إليه هو ده المادة 263 بتقول إيه في قانون العقوبات اسمع من واقع أنثى بغير رضاها فيحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يعني ايه الكلام ده يا جماعة قال لك الست دي عياذا بالله مسكناها متلبسة بالزنا واحد كان بيزني بيها مسكناهم هما الاثنين ورحنا مقدمينهم للجهات المسؤولة قدمناهم للقضاء القاضي سألها قال لها انت فعلا كنت بتزني والراجل ده كان بيفعل بيك الفاحشة قالت له اه يعني انت معترفة بكده قالت له اه انا معترفة بكده وانت قال اه انا كنت معترف بكده انا كنت بفعل بها الفاحشة وكنت بزني بيها قال لك يحكم القاضي عليهما بالبراءة قال ازاي يا جماعة دي الست اعترفت الست اعترفت يا جماعة وقالت ان هي كانت بتفعل الزنا وضبطت متلبسة واقرت والقاعدة معروف الاعتراف سيد الادلة يبقى ازاي هذه المرأة تاخد براءة والراجل ده اعترف ازاي ياخد براءة ده اعترف واقر على نفسه قال لك ايوه مش المادة بتقول كده 263 بتقول ايه من واقع انثى ايه بغير رضاها فهي لما فعلت الزنا وفعلت الفحشة دي فعلته بايه برضاها يعني هو ما اكرهكيش قالت له لا ده انا اللي رايحه له برجلي يعني هو ما اغتصبكيش قالت له لا ده انا اللي عايزه كده مش حريه شخصيه براحتي انا حره كل واحد يعمل في نفسه اللي هو عايزه دي حرية مش احنا بلد ديمقراطية دي حرية فهنا تاخد براءة تاخد براءة ليه يا جماعة اصل هو هنا ما اكرهاش ده هي كانت راضية طب وانت وانا كنت راضي يبقى القاعدة هي راضية وهو راضي مالك ومالهم يا قاضي ايه رأيك بقى شفت القانون الحلو ده تعال شوف المواد التانية 274 الست دي بيقول إذا وقعت المرأة في الزنا أو قبض على المرأة الزانية فلا يحق لأحد أن يرفع الدعوة إلا زوجها إزاي الكلام ده الست دي قبضنا عليها يزن بالله متلبسة بالزنا خدناها قدمناها للقاضي والراجل اللي معاها ده اعترفت وأقرت قال لك تاخد براءة تاخد براءة ليه قال لك اصل انت هترفع الدعوة عليها انت يا جارها انت يا ابوها انت يا اخوها انت يا عمها تبالك انت يا ابنها هترفع عليها الدعوة تسقط الدعوة بتاعتك ليه اصل المادة بتقول كده ما حدش من حقه يرفع الدعوة, الدعوة على الزوجة اذا ضبطت في جريمة الزنا او متلبسة بالزنا الا واحد بس وهو الزوج زوجها بس يعني تاخد براءة تاخد براءة طب اسمع الأخيرة دي وكفاية عليك كده الراجل ده جاي من الشغل عياذا بالله فتح باب الشقة دخل لقى الزوجة بتاعته مع راجل بيفعل بها الفاحشة بيفعل بها الزنا خدته الغيرة وخدته الحمية فراح هاجم على هذا الرجل الزاني فالزاني قتل الزوج يبقى الزاني ارتكب كام جريمة جريمتين جريمة القتل وجريمة الزنا اتقدم هو والزوجة دي للمحكمة انت فعلا قتلته الله سيادة القاضي انا قتلته على- وكنت بتزني بزوجته ايوه يا سيادة القاضي كنت بزني بيها امال ايه وانت كان بيزني بيكي ما اكرهكيش ولا اغتصبك ولا خطف قالت له لا ده انا اللي قلت له تعال وانا اللي دعيان قال لك يحكم عليهما بالبراءة ازاي ده الراجل ده قاتل وزاني وانتهك عرض زوجة الراجل ده وفي بيته كمان قال لك ياخد براءة برضه ليه قال لك في جريمة القتل الراجل ده كان في حال دفاع عن النفس ما هو لو ما دافعش عن نفسه الزوج هيعمل ايه هيقتله فهو كان في حال دفاع عن النفس والدفاع عن النفس مشروع يبقى كده ياخد براءة من جريمة القتل طب جريمة الزنا قال لك ياخد منها براءة ليه ياخد منها براءة يا جماعة قال لك مش احنا لسه قايل لك في المادة 274 ان الوحيد الذي من حقه ان يرفع دعوى الزنا واحد بس هو مين الزوج الزوج راح فين مات فلما مات سقطت عنه الدعوة يبقى هو ياخد براءة وهي تاخد براءة ايه رأيك في القانون ده ديمقراطية ديمقراطية ديمقراطية حرية شخصية يعني ايه حرية شخصية قال لك البنت اذا بلغت 17 سنة مش من حق الاب يعترض عليها اوعى تقول لها انت رحت فين اوعى تقول لها انت اتأخرت ليه اوعى تقول لها انت كنت فين هتيجي بعد نص الليل تطلع تبات لها ليلتين ثلاثة اسبوع بره وتيجي مش من حقك تقول لها انت كنت فين ولا تحاسبها ولا تراجعها ليه اصل لو انت قلت لها كده يبقى انت تعاقب يعني ايه تتصل بالطوارئ تقول لهم الحقوني تعالوا يا شرطة تعالوا يا بوليس يا بوليس الطوارئ تعال الحقوني ايه ابويا انا كنت بايته بره البيت او جيت متأخرة فبيقول لي انت كنت فين بيحاسبني ويراجعني ياخدوا الاب ويحبسوه انت بتقول لها كده ايوه يا جماعة دي بنت انا بربيها لا انت كده اصبحت متهم ليه متهم لان انت اعتديت على الحرية الشخصية بتاعتها هي طالما وصلت 17 سنة مش من حقك تراجعها ولا تسألها خدت بالك لا ده هو قاعد في البيت مع زوجته كده وبيتكلموا مع بعض لقى بنته جاية وجايبة شاب معاه وراحت سايباهم بالك سلمت ما سلمتش راحت داخله واخده الشاب ده ودخلت الاوضه بتاعتها وقافلين عليهم هما الاثنين الباب انت حضرتك فتحت الباب لقيتهم في موضع مخل بالاداب مش من حقك تعترض ليه لو اعترضت تتصل بقانون تتصل بالتليفون بتاع الطوارئ رقم الطوارئ يجوا ياخدوك ازاي يا جماعة دي بنتي جايبة واحد وبتفعل الفاحشة عايزا بالله وفي البيت بتاعي ازاي الكلام ده يقول لك لا انت متهم ليه انت متهم لان احنا في دولة ديمقراطية فانت بكده اعتديت على حريتها الشخصية مش من حقك خدت بالك انت ماشي في الشارع لقيت واحد ماسك واحدة عمال يقبلها وبتاع ومعاك بناتك عيب ايه اللي بتعمله ده اتقي الله خلي عندك دين انت يتقبض عليك وتوضع في السجن ليه لان انت اعتديت على حريته الشخصية واحنا في دولة ديمقراطية ايه رأيك في الديمقراطية طلعت الديمقراطية ايه مهلبية ده المهلبية حلوة حتى بتتاكل لكن دي تتاكل تنفع اهدي ده جزء من النظام الديمقراطي هي دي ديمقراطية فما بالك بقى الحرية الفكرية فما بالك بالحرية العقائدية خد بالك فما بالك بقى قس على ذلك حرية مطلقة إلا يقيدها بعض نواب مش يقيدوا حاجة معينة يعني يقول لك إيه مثلا الخمرة حلال اللي هيبيع خمرة هو حر يبيع اللي عايز يشرب خمرة يبيع براحته ويشرب زي ما هو عاوز بس على فكرة احنا نواب الشعب قالوا في ضابط للحرية هنا بالنسبة لبيع الخمر ايه هي؟ بيع خمرة وخلي عندك ضمير ما تبيعش خمرة مغشوشة لو بعت خمرة مغشوشة هنحولك للمحكمة ونعمل لك قضية فانت خلي عندك ضمير كده وزي ما قال لك النبي هنجيب لك شوف ايات اهو هجيب لك احاديث اهو زي ما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان ايه ان يتقنه يبقى انت لما تيجي تبيع الخمره احنا بنبيعها لك بس اوعى تبيع للناس خمره مغشوشه عشان دي ضره بالصحه يا ولاد الايه طب الخمره في الشريعه حرام ولا حلال حرام ده هي ام الخبائث عياذا بالله ادي الديمقراطيه يقول لك احنا عايزين نظام ديمقراطي والدولة يبقى دولة ديمقراطية يا جماعة يبقى اذا انت هنا لازم تفهم ويبقى عندك فهم وعندك علم بمثل هذه الاشياء احنا عايزين يا جماعة نبدأ المرحلة الجاية مش اي حد نختاره في المجلس المحلي اختار ناس صالحين انت هتتسأل عن هذه الكلمة زي ما قلت لك النبي قال كده صلى الله عليه وسلم خد بالك قال والكلمة الطيبة صدقة وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نواب الشعب مش أي حد اختار اختار ناس تخدم فعلا ناس عندها ضمير وناس أهل خير وناس عندهم صلاح وعندهم عقيدة صحيحة وناس عندهم دين وناس فعلا لا هي مفسدة ولا جاية تفسد جاية تصلح وفعلا تنادي بحقوقك والطالب بحقوقك انت مش كل همه جاي يقعد فترة معينة بس ويقعد يكوش ونسمع نرجع الفساد تاني نرجع إلى أسوأ مما كان ومما فات يبقى أنت الكلمة أمانة تستغل هذا الكلام ابدأ وعي ولادك اقعد مع ولادك في البيت اقعد مع زوجتك ويا جماعة احنا عايزين تغيير طب احنا هنغير ازاي ربنا حط لك قاعدة قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم غير من نفسك انت تقول انا قبل الثورة حاجة وبعد الثورة قبل الثورة كنت بخاف دلوقتي انا ما بخافش انا بعد الثورة ما بخافش الحمد لله انا قبل الثورة ما كنتش اقدر اتكلم لا دلوقتي الحمد لله بتكلم قبل الثورة كنا عايشين الذل والقهر لا دلوقتي احنا الحرية والعزة ان شاء الله تعالى طب كل ده هيتأتى ازاي غير من نفسك انت بقى بعد الثورة عملت ايه حالك ايه في الصلاة ما هو مش هتقابل ايه الدولة الصالحة تبقى لك الا اذا كان في ناس صالحين شوف الحسن البصري يقول ايه كما تكونون يولى عليكم شوف علي بن ابي طالب جاله راجل من الخوارج اللي هم طلعوا على عثمان وقتلوا عثمان رضي الله عنه وارضاه وعملوا الفتنه جه لعلي بن ابي طالب لما هو بقى الامير امير المؤمنين قال له يا ابا الحسن لماذا كثرت الفتن في عصرك ولم تكن ع- على عهد ابي بكر وعمر كانش في فتن زي كده على عهد ابي بكر وعمر شوف علي راجل عنده علم وعنده فهم قال لان ابا بكر وعمر كانوا امراء على مثلي اما انا فانا امير على مثلك انتوا السبب في الفتن خد بالك كما تكونون يولى عليكم شوف ابن القيم يقول ايه اعمالكم تظهر في صورة عمالكم ده احنا لسه بنحسب بعض ولسه بنخاصم بعض ولسه بنقطع بعض ولسه ببص الجار ده شوف ابص له داخل بفاكهه وداخل باكل و- جاتنا ليله في حظنا الهباب وبتحقد على جارك خد بالك وبتحقد على زميلك وباصص له و... يا اخي لا يبقى عايز يبقى يجي لك راجل صالح ازاي شوف ابن القيم يقول ايه أبى الله عز وجل بحكمته الإلهية وعدله أن يولي علينا أمثال معاوية ابن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز فضلا عن أبي بكر وعمر ليه يعني اشمعنى احنا ما يكونش الوالي علينا والرئيس بتاعنا يكون فينا زي ابو بكر او عمر او حتى زي ما قال شيخنا الشيخ عادل يكون حتى نص حتى عمر بن الخطاب او ربع عمر بن الخطاب ليه يعني شوف قال ايه قال لان اعمالنا ظهرت في صورة عمالنا فاعمالهم اعمال الصحابة الكرام خدت بالك ظهرت على قدر اعمالهم وعمالنا على قدر أعمالنا إحنا لو كل واحد بدأ يصلح من حال نفسه حالك في الصلاة إيه خد بالك حالك في العقيدة إيه ما هو البلد شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقعد 13 سنة في مكة يربي الصحابة على إيه على العقيدة العقيدة الصحيحة خلاص يعني شوف كان من ضمن الأخطاء بتاعة الثورة الجزائرية الأولانية اللي قام بيها علي بالحاج وغيره الشيخ الألباني سأل سؤال مع علي بالحاج اللي هو كان قائد الثورة دي وحدث فيها القتل وحصل فيها كل وفشلت الثوره ليه قال له انا اسالك سؤال واحد بس كل الاتباع بتوعك اللي هم كذا مليون كلهم يعرفوا ان الله عز وجل مستو على العرش قال له بصراحه لا في الاول قال له يعني إيه؟ قال له بلاش اجابه دو ايه سياسيه دبلوماسيه جاوب بالصدق كل الاتباع بتوعك دول اللي هم الناس بيتبعوك دول يعرفوا أن الله عز وجل مستوٍ على العرش قال له لا أغلبهم ما يعرفش قال له خلاص ليه اختلافات الاتجاهات والاختلاف في العقيدة يعمل ايه يعمل إلى الفساد والاختلاف في الأقوال والآراء إنما طالما العقيدة واحدة كلنا متفقين خلاص بلد متفقين في هذا المعتقد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي والميت فإحنا نتوجه بالعبادة لله عز وجل وحده قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ما بقاش متلون لا تبقى أنت ثابت على المنهج أنت عارف كده إن كل شيء بإرادة الله وقضاء الله مش الشعب يريد آه الشعب يريد كده لكن قبل إرادة الشعب إرادة إرادة الله الله هو الذي أراد ذلك سبحانه وتعالى شوف يا أخي أختم معاك بقى كفاية عليك كده النهارده خالد البرمكي البراميكا دول كانوا أصلا رافضة يعني تبع الشيعة رافضة في عهد هارون الرشيد الناس دي كانوا البراميكا وصلوا وزراء وأمراء لدرجة إن ما كانش واحد منهم بيمشي على الأرض إيه ده أمال كان بيطير ولا إيه؟ قال لك لا كان الواحد منهم أو بناتهم أو نسائهم لما يمشي الأمير منهم أو بناتهم يمشوا يفرش لهم السجادة الحمراء يمشي على السجادة الحمراء بدأوا يتأمروا ليه مختلفين هارون الش- هارون الرشيد أهل سنة ودول رافضة والناس أشد عداء لأهل السنة معروف الرافضة عشان تبقى عارف خونة على مدار التاريخ كله هم اللي دخلوا التتار وقتلوا المسلمين وذبحوا في المسلمين خد بالك وهم اللي عاونوا الصليبيين إلى غير ذلك المهم فهارون الرشيد لما حس بالمؤامرة انقلب عليهم وراحوا خدهم اللي اتقتل منهم اتقتل والباقي خدوه دخلوه السجن فخالد البرمكي ده كان هو أبوهم الراجل الكبير بتاعهم فمعاه ولد من أولاده كان معاه في السجن قال يا أبتي أبعد العز والثراء والمكانة العالية والفراش الوثير والنوم على الحرير يصل بنا الحال أن نوضع في هذا القبر المظلم سجن كله ظلام ويبقى ده حالنا شوف قال شوف راجل عاقل قال يا بني اسكت إنها دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ونمنا عنها ولم يغفل عنها الله شوف النبي يقول لك ايه صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يبقى إذا ما جيش تقول أصل الثورة دي بتاعتنا لا كل الناس شاركت بدعوة واحد اتظلم مفيش حد دور أغلب الناس كله اتظلم واحد كان دخل السجن وتعذب بالك واحد كان تعب واحد ذاق الفقر وذاق المرض بالك وذاق الجهل ذاق الذل والهوان فكان كل الناس متكاتفه بفضل الله عز وجل فربنا عز وجل علم من قلوب هؤلاء الناس ان شاء الله خيرا فربنا حب سبحانه وتعالى واراد ان هو يغير من حال الناس بس يا ترى احنا هنحافظ على الكلام ده بعد الثوره الوقت اللي احنا فيه ده ولا هنرجع اسوا مما كان ولا خلاص بقى نرجع للسلبيه تاني وكل واحد يعيش في حاله ماليش دعوه بحد ويبقى الجار مش عارف جاره بعد ما حصل التكاتف والتعارف في الفتره اللي فاتت دي بسبب الازمه عند فقدان الامن الناس اتعرفت على بعض وبدا كل الكبير والصغير ده الدكتور والمهندس والمستشار والغفير خد بالك والوزير والطفل الصغير والشاب والك- كله تكاتف مع بعضه خد بالك لحمايه الاعراض وحمايه الاموال وحمايه الزوجات والأول... الى غير ذلك يا ترى هنتفكك تاني فيتسلط علينا مفسد آخر ولا هنبدأ متماسكين هو ده اللي احنا عايزين نحن نفضل متماسكين نسيب بقى الخصومات شوية نسيب الخلافات طالما هدفنا واحد احنا عايزين إصلاح وعايزين والي يبقى صالح يبقى نصلح من حال أنفسنا شوف زوجتك حالها ايه لسه بناتك متبرجات ما تقولش يعني يعني جت على التبرج يا عم يا عم لا ينزل بلاء إلا إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة يبقى محتاج ان احنا نحقق الايمان بالله عز وجل خد بالك نحقق ان احنا نبدا نحب بعض وننسى الخصومات والخلافات بيننا وبين بعض نبدا نتواد ونتراحم زي ما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم شوف كمثل الجسد الواحد زي الجسد الواحد هو ده حال اهل الاسلام والمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل احداهما الاخرى الأعداء هم اللي يفرحوا بالفرقة ليه؟ عندهم قاعدة فرق تسد يبدأ يقول لك خد بالك محدش يقدر يهزم الإخوان ويضرب غير السلفية خد بالك السلفية تقدر مش عارف ده ممزقين ويبدأ يقول لك بدأ يضرب الإسلاميين ليه؟ ما هو عايزها ديمقراطية عايزها علم عارف محدش يقدر يقف قصاد الفضل العظيم إلا اسم لا إحنا نكون أكبر من كده ونبدأ نتكاتف ليه المصلحة واحدة يا سيدي مش مشكلة زي ما قال شيخنا الشيخ عادل ربنا يبارك فيه ويحفظه قال مش مشكلة ان انا اللي ارفع راية ولا انت ترفع الراية المهم ان ايه الراية تترفع ان انا اكون سبب او انت تكون سبب المهم ان الراية تترفع ليه ما هو الخير اللي انت عايزه انا عايزه انت عايز حرية وانا عايز حرية خد بالك انت عايز ترفع عننا الذل وعن ولادنا الذل والقهر اللي احنا عشناه سنوات طوال خد بالك والسجون والتعذيب والفقر والمرض خد بالك انت عايز كده وانا برضو عايز نفس الكلام لكن كل ده هيجي لما احنا نتحد خد بالك قال تعالى واعتصموا بحبل الله شوف جميعا تفيد العموم وبعدين جنة ولا تفرقوا اوعوا تتفرقوا لو اتفرقنا الاعداد الاعداء عايزين كده يقول لك ايه فرق تسد فرقهم واضرب دول في دول واضرب الجماعه دي في الجماعه واضرب دول في دول والحزب ليه عايز في الاخر يبقى هو المسيطر في الاخر ليه يبدا يعيد نفس الكره احنا جربنا اهو جربنا عبد الناصر جه قلبها لك اشتراكيه شيوعيه بالك يقول لك لا اله والحياه ماده مفيش حاجه اسمها اسلام ولا دين ومفيش اله اصلا قال لك ما نفعتش الشيوعيه والراس ما نفعتش الشيوعيه والاشتراكيه نعمل ايه جه السادات قال لك لا حولها راس ماليه وجه حسني الله مبارك نفس اللي قال لك حولها راس ماليه كانت ايه النتيجه سمعت عن كم الفساد الرهيب طيب قال الاوان ان احنا نقولها لا اشتراكيه ولا شيوعيه ولا راس ماليه ولا ديمقراطيه انما هي اسلاميه مش انت عايز الامن وعايز الأمان وعايز الحياة السعيدة طبق قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يغفر لنا ولكم أجمعين وأن يجمع شملنا وأن يوحد كلمات كلمتنا وأن يولي علينا من يصلح وأن يرفع الغمة عن هذه الأمة وأن ينصر إخواننا في ليبيا وفي اليمن وأن يعجل بسقوط هؤلاء الطواغيت حتى يلحقوا من سبقوهم من الطواغيت الذين ظلموا الشعوب ونهبوا الثروات وخربوا البلاد إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحوار لو آه، في اتفضل.
اسئله
وإياكم ولا تكون.
اسئله يا اخوانا اللي معاه السؤال ي- يعني اتفضل يعني فضيله الشيخ عاوزين حوار عاوزين حوار ال- ال- المقصود من الاجتماع الحوار اتفضل اتفضل ووصل
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك فيك
وصلنا لمرحلة إن أنت لو اتكلمت عن تطبيق الشريعة الإسلامية حاليا هتصل إلى حروب مبدأ بمعنى اتفضل
سيدنا أبو بكر الصديق تولى الخلافة بعد موت النبي صلى صلى الله الله عليه وسلم عليه وسلم
بدأ بعز الإيمان الناس بدأوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يرتدوا على الإسلام وده كان في ايه؟ كان في عصر عظمة الإسلام وال- والواحد من منهم كان يعرف الإيمان بلد زي مصر تمام
حصل الفتنة بعد النبي صلى صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم فلما نيجي احنا نتكلم عن تطبيق الشريعة الإسلامية في هذا الوقت معناها أنك بتفرض إرادتك بأسلوب قهري على معظم الناس هنقول إن المتبنين التيار السلفي أو الإخوان المسلمين في مصر 10 مليون الباقي 75 طب نعمل إيه؟ ده من وجهة نظري أنا اتفضل ان احنا نبذل كل الجهد ان احنا نطلع جيل من ولادنا نفسهم واملهم ان هم اللي يطبقوا لكن فرض الشريعه وتطبيق الشريعه باسلوب ده يعني ربنا سبحانه وتعالى لما حرم الخمر حرمها على ثلاث مراحل نعم فالتحدث عن تطبيق الشريعة في الوقت الحالي بمفهومها اللي أنا فاهمه هيودي إلى طريق مجهول وهتتحارب من جوه ومن بره وما بتكلفش في حاجة والحرب هنا احنا لو حاربنا وفوتنا فيها هنموت شهداء إن شاء عشان الله.
شرع ربنا سبحانه وتعالى نعم.
ولكن البلد دي احنا عايزينها آمنة مطمئنة دي أولا فايه المشكلة ان احنا نتعب اكتر وبدل ما نتكلم عن قيادة السلطة وتطبيق شريعة في سقف اعلى سقف في الدولة الوزارات والرئاسة والبرلمانات لا نطلع ناخد الهرم من تحت دايما الشعوب بتنهض من تحت مش من فوق تمام الرغبة لما تكون جاية من تحت غيرت يبقى الجيل بتاعنا لو طلع من هو صغير على حب ر- ربنا سبحانه وتعالى وحب النبي والصحابة وتطبيق الشريعة وشاف البيت ملتزم الزوج ساعتها احنا هنوصل حتى لو وصلنا لو تعبنا 15 سنه يبقى انا عندي جيل عنده اقل حاجه ابتدى يدرك من خمس سنين 15 ل 20 سنه يبقى شاب 20 سنه طلب هو هو اللي هيصنع الشريعه ال- ال- الحكم بالشريعه ولكن الحديث الان عن تطبيق شريعه اسلاميه انا من وجهه نظري الله اعلم واخد بالك في يعني طبعنا في مفترقه ومصر مش مستحمله خالص مفترقه بما يرضي الله
جزاك الله خير يا استاذ حماد اتفضل اتفضل يا سيدي.
اتفضل نعم اتفضل. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخ الفاضل المشكور جزاه الله خيرا أنا أثق في أن نواياه حسنة وإن هو خايف على مصر لكن أنا عايز أوضح حاجة أنت بتقول إحنا ما ي- مش ممكن إن إحنا نفرض دلوقتي الشريعة على البلد مش انت قلت كده ما ينفعش ان احنا نفرض دلوقتي على البلد ونقول لازم الشريعة تطبق هو كلمة نفرض احنا ما قلناهاش ان احنا هنفرض احنا ما قلناش هنفرض لان احنا مش مجلس عسكري وانا ما- مش انا الحاكم العسكري عشان افرض كل كلامنا كلام سلمي بنبصر الناس وبنعلم الناس وبنقول للناس يا ناس لو انتوا عاوزين الامن والامان يبقى ما فيش افضل من ايه من الشريعه الاسلاميه طبقت الشريعه النهارده او بكره او بعد سنه او بعد عشرة او بعد عشرين المهم ان احنا لازم نوضح للناس طريق الخير وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لكن في سؤال نفترض دلوقتي ان نواب الشعب نزلوا في الانتخابات وانت عارف ان في منهم واحد ماركسي شيوعي تجمعي وواحد علماني ملوش في الدين وواحد متدين تختار مين المتدين يبقى انا اقل حاجه اعملها ان انا اختار المتدين ليه هختار المتدين لانه لما يدخل مجلس الشعب هيتعرض عليه الدستور هيبص هيلاقي في القانون اللي قال لنا عليه الشيخ محمد 247 و206 وما اعرفش كام اللي فيها مخالفات واضحه للشرع ول- وللشريعه قوانين فاسده بتتسبب في إفساد المجتمع يبقى لما يبقى غالب نواب الشعب ناس بتتقي ربنا وعندها دين هتقدر توقف السيل الجارف القاتل اللي هيفسد المجتمع هيف- هيقوموا يقفوا كده يقولوا لا مش موافقين لكن لو انت سكت وقلت ما ينفعش الشريعة دلوقتي سيبهم يعملوا اللي يعملوه يبقى للأسف مش هنعرف نعيش في بيوتنا وبالقانون هنتضرب فوق دماغنا يبقى احنا أقل حاجة لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا إيه قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون أدينا بنقدم المعذرة وبنوضح للناس ويا ناس لو خدتوا بالكلام ده النهاردة إن شاء الله ربنا هيوفق وما توفيقي إلا بالله طب انتوا بتقولوا طب مرحلية و- ومش هينفع دلوقتي هو الإسلام بعبع طب ما احنا بقالنا ز- سنين وقرونا العلمانيين هم اللي ماسكين البلد طب عملوا ايه عشنا في أمن وأمان لا في فساد وإفساد وفشلت الأمور كل الأفكار وكل الحكومات فشلت والدول العربية دي المفترض فيها ان هي دولة واحدة الدول الإسلامية كلها المفروض دولة واحدة أنا معاك خلينا نمشي في الجنبين نعرف الناس ان الشريعة هي دين الله وهو النظام اللي أراده لنا الخالق اللي خلقنا نعرف الناس بالسلم لا بالرشاش ولا بالسيف ونقول للناس يا جماعة هو ده الإسلام اللي هينجينا وندعو الناس للوحدة يبقى أنا لما تبقى مصر حطت ايدها في ايد ليبيا وتونس والجزائر والمغرب والسودان ومشيت في ناحية الشرق الأردن والسعودية وسوريا ولو كلنا طبقنا الشريعة الإسلامية هنبقى إيه؟ دولة واحدة هتقدر علينا أمريكا ولا أوروبا؟ لا هنبقى قوة ده الجماعة الشيوعيين اللي أصلا ما عندهمش دين علشان هم عندهم اعتقاد بالمبدأ بتاعهم أمريكا تقدر عليهم مش قادرة عليهم والصين هي القوة الثانية في ال- ال- الرأس في, ال- في الاقتصاد وعندها جيش وعندها وعندها بس الصين نظرت للدنيا و- وحسب ملهاش دعوة بالإيه؟ بالآخرة إحنا بنقول عاوزين شريعة إسلامية تضمن لنا السعادة في الدارين في الدنيا وفي الآخرة لكن حضرتك بتقول انتوا علشان تفرضوا لا احنا مش بنتكلم بهذه اللهجة احنا ما فرضناش لكن بنقول وأنا لكم ناصح أمين أو وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أدينا بننصح وأدينا بنعلم الناس وبنبصر وبنطالب زي اللي بيطالب واحد عمال يقول الشعب يريد هو أنا مش من الشعب هم العشرة مليون اللي انت قلت عليهم دول قوة يستهان بها العشرة مليون يريدون يريدون ايه يريدون شرع الله م- لو احنا بنؤمن بالحريات نسكتهم اسكت ما تتكلمش يبقى احنا لسه برضو عندنا القهر وعندنا الظلم وعندنا الكبت سيبنا اتكلم زي غيري ما بيتكلم ولا ايه يا حاج جزاك الله خير
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا يا جماعة الأمر وما فيه النتائج دي مش بتاعتك قال تعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله ليه أنت مش عايزني أتكلم عن الشريعة وتسيب العلماني يتكلم عن العلمانية بتاعته العلماني يعني إيه؟ يعني مش لأهل العلم لا العلماني يعني لا ديني يعني راجل دنيوي هي دي ترجمة العلمانية لو بقول لك أنا عايز نظام ديمقراطي زي ما أنا اديتك بس مثال سريع كده ودولة مدنية بالك احنا عايزينها كده طيب انت عايز ما اتكلمش عشانك ان هو بيتكلم رغم ان هو ليه سنوات بيحكم خدت بال حضرتك سواء حسني او السادات او جمال او الملك فاروق او غيره او غيره لان تم خد بالك اسقاط الشريعه اسقطها كمال اتاتورك في سنه 1922 وبدا يدخل القانون الوضعيه محمد علي المهم من ايام محمد علي لحد ما احنا الوقت فيه اهو واحنا في قوانين وضعيه هي الثورة لما قامت على زي ما هم بيقولوا هو الانقلاب العسكري الثورة لما قامت على الملك فاروق كانوا مسمينه الملك ايه الملك الفاسد الملك الفاسد لانه افسد في المجتمع طب جه اللي بعديه يا ترى اصلح ولا افسد افسد خدت بالك طب جه اللي بعديه اصلح ولا افسد افسد جه اللي بعديه افسد ولا اصلح افسد وهكذا يبقى اذا لما انا اقول مش هتكلم عن الشريعه لا ده انا زي ما قال شيخنا شغال انا ببدا افهم الناس يا جماعه ايه الشريعه بقول لهم ادي مزايا الشريعه وادي يا جماعه الديمقراطيه ادي كفتها وادي يا جماعه العلمانيه ادي كفتها وادي يا جماعه الراسماليه ادي كفتها وادي يا جماعه الاشتراكيه ادي كفتها هي وادي الشريعه انا بصرتك وفهمتك وانت اختار انت حر النتائج بقى مش بتاعتي ان الشريعة تقام دلوقتي تقام بعد سنة بعد عشرة ولادنا ربنا بارك فيهم يقيموها بعد كده أحفادنا يقيموها لا النتائج دي مش بتاعتك النتائج دي خاصة بالله عز وجل قال تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الستة وخمسين في القصص إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قل إن الهدى هدى الله أنا مش أنا اللي هديك أنا سبب بس أنا أوجهك وأرشدك زي ما ربنا قال كده للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إيه قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم لكن النتيجة إن هو يهتدي أو ما يهتديش مش بتاعتك إن هو يصلي أنت أمرته بالصلاة وبينت له الصلاة وبينت له إنها ركن من أركان الإسلام إن هو يصلي ويأتي المسجد أو ما يصليش دي مش بتاعتك أنت ان هي تلبس الحجاب او تلبس الستريتش وبادي انت وجهتها وارشدتها ونصحتها خدت بالك لكن في الاخر قل ان الهدى هدى الله ربنا هو اللي بيهدي سبحانه وتعالى هدايه التوفيق لكن انا عليا ان انا هدايه الدلال ان انا اودلك واوجهك وارشدك اخ بيقول ضرب مثال جزاه الله خير بيقول ابو بكر رضي الله عنه رضاه لما بدا المرتدين منعوا الزكاه فابو بكر اضطر يقيم الحروب هب ان ابو بكر رضي الله عنه رضاه قال يا جماعه ده هتبقى فيه دماء يا جماعه ده هيبقى فيه قتل وفيه اشلاء يا اخوانا ده هتبقى فيه ترميل للنساء وتيتي و- ويتم للاولاد يبقى احنا بلاش من الكلام ده معلش سيب اللي يرتد يرتد واللي يكفر يكفر واحنا ملناش دعوه بحد يا عم دلوقتي مش اوانها وملناش دعوه كان ايه اللي هيحصل كانت هترتد الجزيره العربيه كلها صح ده عمر اللي هو عمر قال له الله انت هتقاتل الناس وبيقولوا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله شوف ابو بكر راجل فاهم ما قالش يا جماعه اصل الشريعه ما تصلحش دلوقتي معلش ده هنعمل مشاكل يا جماعه ده هيبقى فيها قتل يا جماعه وذبح يا جماعه ورقاب هتطير لا لا معلش يا جماعه كل واحد معلش مش هينفع كان سيب الناس براحتها لكن قال له ايه قال له لا والله لو منعوني عناق بعير كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها احنا بقولكش نقاتل ما خدناش بلاش خد سلاح واطلع قاتل دلوقتي الناس واطلع اذبح الناس لا ما هو ده الاسلوب اللي مستخدمينه العلمانيين خد بالك والليبراليين وغيرهم مستخدمين يقول لك على فكره لو الاسلاميين مسكوا الحكم زي ما قلت لك هيقطعوا رقبكم كلكم ما فيش واحد منكم هيمشي ليه رقبه كله هيمشي من غير رقبه مش هيخلوا حد الله. ده انا بقول ده الكلام اللي بقول لك ده كان بقول لك مداخله على التلفزيون على الهوا وده بقول لك ده انا خبير عسكري خبير استراتيجي قال لهم بنفس اللفظ كده للمذيع المذيع ده انت ده انت مش هتقعدي في المكان ده ده انت هيلبسوك النقاب هتلبسي اسود في اسود انت فاكره هتقعدي في المكان ده لا بدا يخوفوا الناس ويرهبوا الناس من الشريعه زي ما بقول لك قال لهم على فكره ده لو الاسلاميين مسكوا ما فيش واحد منكم هيمشي ليه ايدين ده ايديكم كلها هتتقطع ده ما- ده هيحفروا لكم حفر ده البلد كلها هتبقى حفر هيحطوكوا ويرجموكوا بالحجاره بدأوا يخوفوا الناس من الشريعة لا احنا بنقول لهم يا جماعة الشريعة بتقول كذا وكذا وكذا وادي مواصفات الشريعة وادي مميزات الشريعة اهي وفي نفس الوقت بنعرض لك برضه في المقابل بنقول لك ادي الأنظمة التانية اهي زي ما قلت لك ادي الديمقراطية بتدعو لكذا وكذا وكذا والشريعة بتدعو لكذا وكذا ادي الرأسمالية بتدعو لكذا وكذا وكذا وادي الاشتراكية بتدعو لكذا وكذا وكذا بالك الليبراليين واهل الحداثة كل دول بيدعوا لكذا وكذا وكذا وانت في الاخر زي ما قلت لك انت ليك كلمة انا ما باجيش افرض عليك الكلمة بقول لك بص لو ما قلت الشريعة اسلامية انا هجيب سيف واقطع رقبتك لو ما قلت الشريعة اسلامية انا هجيب مسدس احطه على راسك هفرتك لك وفرك- وافجر لك راسك دي ما بيحصلش هذا الكلام انما انا الدور بتاعي ودورك انت ودورنا جميعا ان انت بتوجه وبترشد وبتنصح وبتعلم الناس يطلعوا من الجهل اللي هم عايشونا فيه سنوات طوال سنين واحنا مش عارفين يعني ايه دستور وتجيب واحد زي ما بيقولوا هو مثقف في اعلى درجات التثقيف خد بالك واعلى شهاده تقول له يعني ايه دستور مش عارف حاجه عن حاجه طب تعرف مواد الدستور كام ماده ما يعرفش طب قانون العقوبات هجيب لك الماده واذكرها لك ما كنتش بضرب لك امثله هو مش عارف يعني ايه وهكذا واضح حضرتك يبقى اذا حضرتك انا دوري ان انا اعلمك ونتناصح بينا وبين بعض وانت بتاخد مني هذا الكلام خد بالك ولعلك انت اعلم مني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه الى من هو افقه منه بس جايز انت سمعت مني كلمه تكون دي بدايه انها تذكرك او تفتح لك سبيل او طريق تنطلق انت منه بجهدك انت وعلمك انت وفقهك انت واسلوبك انت الاحسن مني فتبدا تبقى انت ليك اثر مؤثر في الناس بس ادي القصد لكن احنا بنقول لك دلوقتي احنا مش هنروح نقتل الناس ونذبح الناس لا لكن ما تتنازلش عن شريعتك ليه شوف الامام او الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه قال ومن لم يرتضي بحكم الشريعه او قال ان الشريعه لا تصلح لهذا الزمان فقد خرج من الاسلام يبقى احنا عارفين بفضل الله عز وجل انت معتقد ده معتقد ثابت يا جماعه المعتقد ما اتغيرش اسمها عقيده ليه قال لك اصل القلب اتعقد عليها كده جبت حبل وعقدته فكه بقى ما يتفكش سواء كانت عقيدة صحيحة أو فاسدة صعبة أنها تتفك لأن القلب اتعقد عليها اسمها عقيدة عشان كده اتعقدت عليها اتعقد على القلب فلذلك أنت بتوجه وترشد وتنصح وفي الآخر إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء طبقت الشريعة دلوقتي ماشي لكن أنا أقول مش هتكلم يا جماعة الشريعة بس طيب أنت مش هتتكلم غيرك بيتكلم بيبين لك بيقول لك منهجي أنا أهو وبيحاول يغيبك ويحاول ان هو يضللك هتبص نفسك رجعت لنفس المنهج تاني ونفس الطريقة تاني ترجع تاني للفساد ويبقى في حرامية ولصوص وما يبقاش علي بابا بقى ده يبقى بقى في شيوخ شيوخ علي بابا في النهب والسرقة وتخريب البلاد ونشر الفساد والإفساد والضلال والانحلال لكن انت انت عليك انك تبين بس انت بين للناس وضح للناس زي ما هو بيبين منهجه يبقى ما تجيش طالب تقول لا انت ما تتكلمش انت كاسلامي ما تتكلمش اصل في مش مسلمين وفي وفي وفي لا يا عم انا اتكلم وبين المناهج لكن النتيجة في الاخر مش بتاعتك ولا بتاعتي انا الشرع شرع الله عز وجل فاذا اذن الله واراد الله عز وجل ان يطبق الشرع هيطبق لكن بقول لك ايه انت ادعو لهذه الراية وانا ادعو لهذه الراية واولادي واولادك وزوجتي وزوجتك مع النساء يدعو لهذه الراية وشبابنا والكبار والصغار يدعو لهذه الراية انت اللي رفعت الراية او انا مش مشكلة مين اللي رفع المهم ان الراية ترتفع احنا ما حصلناش هذا الامر وما وفقناش وربنا ما ارادش ان احنا نكون احنا لنا الفضل في ذلك يبقى ان شاء الله جاي في ولادك بس ابنك عرف يعني ايه شريعة ابنك عرف يعني ايه اسلام ابنك عرف يعني ايه دين عرف يعني ايه عقيدة خد بالك؟ لكن لو انا سكت يبقى احنا برضه رجعنا تاني لتكميم الأفواه وعدم النطق خد بالك كما قال القائل صوموا ولا تتكلموا إن الكلام محرم ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم إن قيل أن لي- نهاركم ليل فقولوا مظلموا وإن قيل أن حياتكم حلوة فقولوا علقموا هو كده الثورة علمتك دلوقتي كده اتكلم بحرية وانطلق في الكلام وما تكممش الأفواه تاني وسيب الناس تتكلم واسمع خد بالك وتحاور مع الناس وتناقش مع الناس وشبابنا بالذات اقعد معاهم واتكلم معاهم شبابنا كتير عايزين يفهموا شبابنا عايزين يفهموا ويبقى عندهم وعي محدش علمهم ليه لانهم اتعمدوا ان هم يجهلوا الاباء يبقى الاباء جهله مش عارفين حاجه في اي حاجه ادينا عايشين وخلاص زي ما قلت لك الراجل بيقول ايه يا عم هي الحكومه هتختار لنا حاجه وحشه ده اي حاجه بتختار الحكومه حلوه وجميله لما شافوا كم الفساد الراجل والله عندي ناحيه البيت يوميا يقوم الصبح يبدا يشتم يا ولاد كذا يا حراميه ده انتوا س- الراجل يكاد عقله يذهب راجل جنبي هناك في كل يوم الاقيه في الحته في الشارع تلاقيه الصبح كده من الساعه 8 عمال واقف في وسط الشارع يا ولاد كذا يا حراميه معقوله كل النهب ده خربتوا البلد وسرقتوا البلد واحنا بناكل من الزباله سايبيننا ناكل من الزباله وانتوا يكاد العقل ايه يذهب يبقى انت تختار وانت لك برضو القرار ودي الحريه في الاسلام صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد جزاكم الله خيرا اتفضل يا مولانا، اتفضل اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم بعدين حضرتك اللي عمله الشباب او الثوره اللي- الثوره اللي عملتها الشباب تمام.
هو الشعب يعني القوه دي قوه الشعب تمام يبقى اول حاجه احنا عايزينها عايزين نعمل تكتل اجتماعي يعني هنا في السويس احنا كام الف نتجمع ونقول كلمه واحده دي مش هتتعمل غير لما نبقى عارفين بعض فبعدين حضرتك بنطالب من حضراتكم ان انتوا تطالبوا الشعب يعمل تكتلات بحيث ان احنا نقدر نقول كلمه واحده مش كل واحد يقول كلمه تتفرق كلمات تمام دي اول حاجه ثاني حاجه نستثمر حضرتك بالنسبه لنقول ان في 10 مليون بيقولوا عايزين تطبيق شريعه اسلاميه او ممكن يكونوا هم عارفين الشريعه الاسلاميه والباقي ما يعرفش او يجهلها وسبب الجهل ده اول حاجه ان في كان علماء حكومه بتج- بتتعمد جهلنا وفي بعض العلماء كانت بتقول راي واحد ومفيش اراء ثانيه تمام.
فالناس تشوف ان الراي ده هو ده لا يبقى الراي ده ما ينفعش معانا وفي علماء تاني يقول لك لا في راي وفي اثنين وفي ثلاثه ويجوز ان انت تاخد في الراي ده والراي ده والراي ده فنطلب من حضراتكم كعلماء ان كلمه العلماء تبقى واضحه في م- في المواضيع دي بالذات عشان لما الناس تسمع تفهم وتحب الاسلام في ناس ما بتحبش الاسلام عشان مش فاهماه يقول لك آه، انا اعرف تقطيع الايدي طب امتى وليه وازاي الناس ما تعرفش كده الناس تعرف كل الملتزمين يا نقاب يا بس غير نقاب يبقى مش مسلم في ناس قالت كده نعم صح فالمفروض الحاجات دي تبقى واضحه للناس عشان الناس تفهم ايه هو الاسلام هل هو اسلام وسطيه ولا اسلام جامد دي وبس مفيش غيرها يا كده يا انت مش مسلم جزاك الله خير جميل اه جميل اتفضل مولانا حسن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا كلام ممتاز وطيب جدا النقطة الأولى طبعا بيدعو إلى الوحدة شيء كويس وإحنا نفسنا كلنا نبقى في آه، مكان واحد وفكر واحد بس الوحدة هتبقى سليمة وصحيحة وقوية لو انضبطت تحت شعار التوحيد ايه اللي يضمن ليك ان الوحدة دي تدوم ان انا اجرد نفسي والاخ يجرد نفسه وكلنا نجرد انفسنا ولا نضع نصب اعيننا الا ايه كلمة التوحيد انت النبي عليه الصلاة والسلام زي ما سمعت قعد في مكة يعلم الناس الإسلام كم سنة 13 سنة هل في خلال ال 13 سنة أقام دولة ما أقامش دولة هل في خلال ال 13 سنة دعا إلى القتال لا لم يدعو إلى القتال أمال كان بيعمل إيه كان بيعلم الناس التوحيد كان بيعلم الناس كلمة لا إله إلا الله يبقى لو أنت علمت هذه الكلمة وعرفت مضمونها إيه وإيه اللي بيتعارض معاها والأخ عرف والأخ عرف والأخ عرف وكل الناس عرفوا يبقى خلاص يبقى احنا اللي بيقوي الوحدة بتاعتنا إيه كلمة التوحيد لكن لو عملنا وحدة على أي أساس آخر اعلم أنها ستكون هشة مش هتدوم الجماعة بتوع الوطني بتوع الديمقراطي بقالهم كام سنة كام سنة عاملين الحزب ده كتير أكتر من 30 سنة وهم مؤسسين الحزب ده طيب أسس الحزب اختلفوا بعد كده مع بعض ولا لا اختلفوا كتير وحصلت انشقاقات وحزب التجمع انشقاقات وحزب الوفد انشقاقات وحزب كذا انشقاقات وكله انشقاق ليه مفيش مبدأ قوي ماشيين عليه واحنا نؤمن بان افضل المبادئ بل هو المبدأ الوحيد اللي يضبط الوحدة بتاعتنا هو مبدأ ايه التوحيد لو احنا علمنا الناس التوحيد ودعوناهم إلى الوحدة هيسمعوا الكلام ده اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام علم الناس في مكة التوحيد وبعدين علمهم الوحدة والارتباط واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واداهم الأساسات السليمة المتينة وراح طالع بيهم على فين على المدينة عمل ايه في المدينة بقى أسس الدولة الدولة أول ما حط رجله في المدينة عمل إيه؟ آخى بين المهاجرين والأنصار وقبل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار آخى بين الأنصار والأنصاري ولاد البلد الواحد الأوس والخزرج كانوا عايشين في مدينة في المدينة كانوا بيعملوا إيه في بعض؟ حروب حروب طاحنة لأتفه الأسباب النبي آخى بين الأوس والخزرج بقيت المدينة اتحدت اتحدت على نفس المبدأ التوحيد أولا وبعدين آخى بين المهاجرين الجدد اللي جايين داخلين على المدينة أصبح الراجل بتاع المدينة ما عندوش عصبية ضد المهاجري بل يقول له تعالى خد نصف مالي خد نص داري خد اللي انت عاوزه دي الوحدة الصادقة الوحدة دي دامت واستمرت ولا حصل بعد كده انشقاقات ما حصلش انشقاقات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنا معاك وكلامك ممتاز ليت المسلمين يتحدون ليت كل القوى تتحد نبقى في بوتقة واحدة في قلب واحد كلمتنا واحدة لو انت بتؤمن باللي انا مو- اؤمن بيه جينا اختلفنا مع بعض هيبقى الخلاف بتاعنا خلاف في الايه في الفروع وبعدين لو استمر الخلاف نقول بس حاجة من اتنين ينحكم فينا الشرع فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يبقى يا هنحكم الشرع وكلمة الشرع هي اللي إيه هي اللي هتمشي لكن لو أنا انتصرت الرأي وده مستمر عاوز ينتصر للرأي يبقى احنا الاتنين بنتبع الهوى لازم يكون عندي مرجعية الوحدة حلوة بس لازم يكون في مرجعية ساعة ما نختلف نرجع لها تحكم بينا عشان انا ما تعصبش لنفسي وابقى انا غلطان ومت... و... لا كلامي هو اللي صح يبقى مش هي دي الوحدة يبقى لابد للوحدة من ايه من مرجعية والمرجعية دي هي اللي هتفصل والمرجعية دي لازم تكون نابعة من كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دي الإجابة على النقطة الأولى النقطة الثانية أنت قلت إيه؟ اختلاف الآراء بين العلماء بين العلماء على العلماء وهم أولو الأمر أن يتقوا الله تبارك وتعالى في الشعب الشعب جاهل بقاله سنين ما يعرفش حاجة أنا مش بوجه كلامي للأزهر ولا بوجه كلامي ل- ل- لجهة معينة أنا بوجه كلامي لكل العلماء أزهريا كان أو من أنصار السنة أو من الإخوان أو من السلف كلهم أهل سنة والحمد لله وكلهم أهل فضل وأهل علم بس اتقوا الله يا علماء المسلمين في الشعب في الشعب الجاهل اللي مش عارف حاجة في الإسلام وأول التقوى أن نعلم الناس الشريعة الإسلامية والعقيدة الإسلامية وفقه الإسلام في مناهج التربية والتعليم أنت دخلت ابتدائي وإعدادي وثانوي ودخلت الجامعة وتخرجت من الجامعة وإلى الآن خريج الجامعة يمكن أنت لو سألته وقلت له ما هي شروط صحة الصلاة ما يعرفهاش طب ت- لا- ت- تتوضأ أو تغتسل إزاي من الجنابة يقول لك هو احنا المفروض نغتسل من الجنابة ولا ايه يبقى الشعب مغيب عن الدين لازم تدخل الشريعة الإسلامية في المناهج التعليمية مش في الأزهر وبس في كل المناهج التعليمية كل المراحل التعليمية ونعلم الناس للأسف المدرسة ما فيهاش تربية دينية فيها تربية دينية الكتاب ده اللي هو الحصة حصة الألعاب وانتوا عارفين كده كويس المدارس ما فيهاش شر- شريعة إسلامية الجامعة ما فيهاش شريعة إسلامية يبقى بالتالي الشعب غايب عن الشريعة الإسلامية الناس لغاية دلوقتي زي ما فضيلة الشيخ سمع المداخلات ما أنا سمعت برضه الراجل وانا حكيت للاخوه الكلام ده واحد في- برضه في مداخله بالتليفون هو انتوا هت... انتوا هتمشوا ورا الناس دي دول هيلبسونا طواقي وجلاليب وهننام من المغرب ما هو ده من الشعب ده من الشعب والمرأة اللي بتتشدق باللبانة وعمالة تتكلم وتقول لك الشيخ والمشايخ واللي بيتكلموا في إرضاع الكبير ومش عارف إيه هم دول اللي هيمسكوا البلد بت- بيضربوا في ال- الإسلاميين وبيجهلوا الشعب عشان الشعب يفضل جاهل ما يعرفش حاجة احنا بنقول للعلماء علموا الناس واتقوا الله وهتحاسبون العالم يا يرفع الناس يا ينزلهم تحت وهتبص هتلاقي في علماء علماء بقى السلطة والعلماء الماديات يشترون عرضا زائلا بالدين لا العالم المسلم مش كده ما يبيعش دينه أبدا لدنيا غيره ما يبيعش دينه أبدا علشان حفنة من ال- الأموال لازم نعلم الناس ونفهم الناس والحمد لله دلوقتي في قنوات فضائية إسلامية كويسة احنا عاوزين المزيد وعاوزين التربية والتعليم وعاوزين الأزهر وعاوزين الشارع نفسه وعاوزينكم تدخلوا المساجد شباب كتير ما بيدخلوش المساجد طب انت ما بتدخلش المسجد هتاخد ثقافتك الاسلاميه منين منين مفيش مفيش لا في مدرسه ولا بتخش مسجد بالتالي هيبقى فيه الجهل يبقى لابد العمليه مشاركه بين العلماء وبين المتعلمين او بين الشعب يا شعب انزلوا ادخلوا المساجد وتعلموا لغايه ما ربنا يفتح على التربيه والتعليم وتدخل المناهج الشرعيه انزلوا المساجد واسالوا واقراوا واعملوا حوارات واستضيفوا الناس وهاتوا العلماء لو البلد ما فيهاش عالم هاتوا عالم من بره اتحركوا لابد وان العلم علم الشريعه يصل الى الناس عندها نستطيع ان نقيم الدوله الاسلاميه لكن ان نقيم دوله اسلاميه والشعب معظمه جاهل عارف اول عدو للشريعه الاسلاميه هيبقى مين الشعب هيقولوا كده هيروحوا ميدان التحرير يقول لك الشعب يريد اسقاط الحكومه حتى لو كانت ص- شرعيه حتى لو كانت اسلاميه يبقى احنا قبل ما بنقول اسلاميه وانا ب... يعني ما فيش خلاف بيننا وبينكم بين الاخ اللي اتكلم في الاول والاخ اللي اتكلم في الثاني قبل ما نأسس وقبل ما نحكم احنا عاوزين ايه القاعده القاعده دي هي اللي نصرت النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه وهي اللي نصرت أبا بكر في حرب المرتدين وهي اللي نصرت عمر وفتحت الأمصار لا بد من القاعدة أنا موافق معاك مفيش اعتراض جزاك الله خير اتفضل عليكم السلام اتفضل
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الجواب على المسألة الأولى فأنا يعني الكلام بتعجب له معنى إيه؟ معذرة يعني أولا السلفية قالوا إن هو الخروج ده بيعتبر خروج على الحاكم أو المشاركة في الثورة بيعتبر ده خروج على الحاكم الدكتور يوسف القرضاوي قال لا اللي ما يخرجش هيبقى آثم أو غير ذلك أنا بقول لك مين اللي قال هذا الكلام معذرة على فكرة أنا مش عشان أقول لك مثلا سلفية احنا قلنا أصلا احنا مش عايزين نبدأ ناخد المسميات لأن أصلا الأعداء بدأوا يحطوا هذه المسميات علشان يبدأوا يمزقوا أهل الإسلام جميعا لكن أنا هقول لك برضو بناء على هذا الكلام إن في السلفية أصلا المسألة على قولين عند أهل العلم بعضهم أجاز الخروج بالك وبعضهم لم يجز ذلك فالمسألة عند أهل العلم قولين فريق اللي هو قال لك ما تخرجش قال لك إن هذه بدعة وبعضهم قال أن هذه تشبه بالكفار وبعضهم قال أن هذه سيحدث فيها مفسدة وبعضهم قال أن هذه مخالفة لفعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الفريق الآخر اللي أيد الخروج خد بال حضرتك بدأ يرد على كل هذه الأشياء فأنا بقول لحضرتك السلفية كانت مشاركة من أول يوم من 25 كانت مشاركة كان على رأس هؤلاء الدكتور محمد عبد المقصود بالك وكان معاه الشيخ نشأت أحمد وكان معاه فوزي السعيد كان موجود الدكتور محمد يوسف الشيخ محمد حسان في جلسة معاه قبل المؤتمر اللي كان عمله هنا في السويس في القطاع بتاع السويس أقسم لي بالله إن هو كان من أول يوم كان معاهم وقال لي ان انا قاعد معاهم 11 يوم متواصلة قاعد معاهم ما كنتش بس غير بالليل اروح لظروف المرض الضغط والسكر عندي كان عالي جدا فكنت بضطر اروح بالليل خد بالك واجي لهم تاني الصبح وكنت عامل معاهم لقاءات انا اقصد ايه ان كانت كل قوى الشعب متكاتفة بفضل الله عز وجل في بعض المشايخ انا معاك قفلوا تليفوناتنا لحد دلوقتي قافلين تليفوناتهم لا بيردوا على حد ولا بيكلموا ولا ليه قال لك الصحابة بعض الصحابة تبقى لحضرتك زي سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة قال لك لما حدثت الفتنة اللي هي فتنة مقتل عثمان بن عفان رغم من الخوارج هم اللي خرجوا عليه وقال لك الأمر فيه دم قال لك احنا نعتزل الفتنة وفعلا ابن عمر اعتزل الفتنة وسعد بن أبي وقاص اعتزل الفتنة تبقى لك وكان لما يسأله سعد بن أبي وقاص لماذا لا تخرج عثمان هيقتل قال ائتوني بسيف له عينان تبصران وله لسان يتكلم يقول لي هذا مؤمن فأعاونه وأسانده ويقول لي هذا كافر فأقتله طب ما فيش الكلام ده فاعتزل الفتن فالمسألة أصلا فيها قولين ودي مثل الفقه الإسلامي ودايما المسائل فيها الفروع خد بالك إن الفروع فيها أقوال لأهل العلم فاللي أخذ بهذا القول معاه دليل ومعاه أدلة مش أخذها كده بهواه وبكيفه لذلك بعدهم كله أيد لما بدأ يقول لك المطارات السلمية بدأ بعض المشايخ يردوا عليهم إن قال لك بعض المشايخ أفتوا زي علماء السعودية لا يجوز الخروج أبدا قلنا هنا الواقع في مصر غير السعودية الواقع في مصر غير السعودية فهنا العلماء قالوا ده ما بيعتبرش خروج ده احنا عندنا مادة في الدستور بتبيح التظاهر ورئيس الدولة بيقول لك انت من حقك تخرج تتظاهر عليا وتعترض عليا وتقول لي لا انت من حقك فكان الفريق الاول لما اعترض كان قال لك لا بناخد بعدم خروج ليه في سفك الدماء وفي قتل فانا مش هتحمل الدماء بين يدي الله عز وجل ليه لحرمة الدماء لما بدأت تتضح الرؤية تبقى حضرتك والكلام ده قبل تنحي حسني عشان تبقوا عارفين قبل تنحي حسني بدأوا ينزلوا وبدأوا يشاركوا في هذه المظاهرات وبدأوا يتكاتفوا مع الناس وبدأوا يقووا من عزم الناس بفضل الله عز وجل إذا كنا هنتكلم عن الإخوان فسامحني الإخوان أول ناس تبرأت من الثورة وكان معاهم شنودة ونزل القرار وقال يا جماعة الثورة دي مش بتاعتنا ودول مش شبابنا ودول لما اتضحت الرؤية نزل الإخوان بقوتهم وبثقلهم وتألفوا مع كانوا مع بعض بينهم مع بعض سواء سلفية جماعات خد بالك سواء كانوا شباب الثورة اللي خرجوا بتوع 25 يناير معلش هو شباب الفيسبوك فنانين ممثلين كله بدأ يتكاتف مع بعضه وبدأ كله ينهض بأن احنا لابد من دفع الظلم ورفع هذا الظلم عن هذه البلد وأن الأوان لسقوط أمثال هؤلاء الرؤوس الفاسدة فكل ده تكاتف بالك فأنا عايز أوصل لنقطة وهي ان احنا ما نتنازعش لا دلوقتي احنا الحمد لله الوضع اتغير يبقى نبدأ ان احنا زي ما قلت لك ان احنا نتكاتف مع بعض وده القرآن حسنا بكده انت ليك مطالب وانا ليا نفس المطالب اللي انت بتطلبها انا نفس المطالب انا عايزها نفس المطالب اللي انت عايزها لزوجتك ولأولادك ولأسرتك ولعيلتك ولبلدك وللشعب كله هي هي احنا متفقين مع بعض يبقى احنا طالما اتفقنا على هذا الشيء يبقى احنا ننزع الخصومة والمنازعات بيننا حتى يتحقق هذا الامر باذن الله عز وجل سواء تحقق على ايدينا او على ايدي ابنائنا او على ايدي احفادنا بس احنا نبقى احنا البداية بفضل الله عز وجل وان احنا نبدأ نعمل توعيه يبقى اني الاوان ان احنا ننزع هذا الكلام مش سيبك موضوع ان انا هقعد بقول اصل احنا سلفية وبعدين واحنا اخوان واحنا لا ما صفر افغان طلع قال لك ما احنا كمان برضه كنا موجودين خد بالك اللي هو امير الجامعات الاسلاميه دكتور صفوت قال يا جماعه احنا كنا موجودين من اول يوم ما كناش بنظهر وعايزين تسالوا اسالوا الشباب مين اللي اتصدر في الموقعه بتاعه الخيول والجمال قال لك الشباب كله كان ملتحف فضل عز وجل وكان ندائنا كلنا واحد انت بال حضرتك لا كان كله متكاتف مع بعض مش دول بس لا انت هنا انت كنت بتحرس لي اولادي او انت كنت بتحرس هنا البيوت وبتحرس الاموال خد بالك وبتحرس اولادنا وبتحرس لا مؤاخذة أعراضنا وهم قاعدين في التحرير الشباب دول يبقى إذا كان هو ليه دور وانت في نفس الوقت ليك دور تخيل ان انت هنا قلت له لا بقى انا لا احرص لك ولا ليا دعوة بيك ولا حاجة ومش هنقف زي ما كنا عاملين اللجان الشعبية مش هنقف لا في الشوارع وكلنا تكافنا مع بعض معلش انا هقعد في بيتي وانا معايا سلاح وانت بقى كل واحد مسؤول عن نفسه ماليش دعوة كان ايه اللي يحصل تفتكر ممكن ان هو كان يقف في التحرير تفتكر ان هو كان ممكن يبات في التحرير ازاي ده هو اصلا سايب بيته غير امن مفيش حد قائم عليه او بيحرسه له يبقى اذا كان تكاتف ما ادراك ناس كتيرة ظلمت ودخلت السجون وتعذبت بالك ما ادراك انها دعوة من دعوات المظلومين رفعت في جوف السماء تقبلها الله عز وجل من هؤلاء الذين ظلموا وهؤلاء الذين أوذوا بالك وكان النصر كله بتكاتف يعني الشعب وكان أولا بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه وتقديره سبحانه وتعالى يبقى احنا عايزين نبدأ ننزع الحتة دي زي ما قلت لك الأعداء هم عايزين كده وزيكم ما بيركزوا عليها يبدأ في الجرائد يقول لك شوف شيوخ السلفية بدأوا يركبوا الموجة وبعضهم لا ده الإخوان ركبوا الموجة بعد كده وبتاع لا لا ده كمان الجماعات الإسلامية بدأوا يركبوا الموجة هم كمان لا لا لا ده الدكتور يوسف جاي وليه 30 سنة ما دخلش مصر وكان ممنوع جاي بقى ويجمع الشباب وجاي يركب هو كمان الموجة ومش عارف خد بالك والشاب بتاع الثورة وائل غنيم حب يطلع الدكتور يوسف زقه ومنعه والحرس الخاص بدأ ليه عايز يعمل فتنة يبدأ يفتت الصفوف دي حس ان في تكاتف بفضل الله عز وجل وبدأت القلوب تتحد وتبدأ تتآلف بفضل الله عز وجل وبدأنا ننسى المسميات ما تقولش انا كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا لا كلنا بنجتمع على اعتقاد واحد وعلى توحيد الله عز وجل وهدفنا كل واحد والغاية كلها واحدة بدأنا نجتمع عليها هم مش عايزين كده لأنهم عارفين ان هم يتهزموا وعارفين ان هم هينكسروا وعارفين ان هم الشعب مش عايزهم بفضل الله عز وجل خدت بالك لكن محتاج برضه زي ما اخواننا قالوا ان احنا نبدأ نوضح للناس ونبدأ نبين للناس بالك ونبدأ نفهم برضه الناس وزي ما بقول لك تاني النتائج مش بتاعتك لكن احنا ناخد بالاسباب وان احنا نسعى على اتحاد ان احنا نتحد مع بعض ويبقى احنا كلماتنا واحدة ونتآلف مع بعض ونحب بعض ونتواد خد بالك فيأتي بإذن الله عز وجل النصر من عند الله عز وجل اتفضل. تانية.
الجزئية الثانية اللي بتاعت المادة الثانية من الدستور المادة التالية للدستور هي موجودة بالك ان مصدر التشريع في مصر هو الشريعة الإسلامية وان لغة مصر هي اللغة العربية هي موجودة لكن هذه المادة لا تفعل عمر ما تجتمع الديمقراطية مع الشريعة الإسلامية هم بيحاولوا يدلسوا لنا على الحتة دي ويضحكوا علينا أو يريدوا أن تضحكوا علينا يقول لك خد بالك هنعملها ديمقراطية إسلامية أو إسلامية ديمقراطية الله يعني أنت عايز تقول لي إن فلان ده لو لقى زوجته عياذا لا بتزني وضبطت واعترفت وقدم لها للمحكمة تاخد براءة والإسلام بيقول لي لا ده لو الست دي ضبطت واعترفت مش محتاجين شهود ده دي يقام عليها الحد سواء كانت المرأة دي لسه بكر ما تزوجتش خدت بالك يعني لم يسبق لها الزواج لكن هي تفعل الفاحشة أو كانت هذه المرأة محصنة يعني سبق لها أو كانت متزوجة أو مطلقة أو أرملة يعني سبق لها الزواج دي ليها حكم ودي لها حكم يبقى هل تتساوى دي مع دي الله انت عايزني ان انا بنت هذا الرجل وصلت 17 سنة ما يكونش ليه سيطرة عليها ولا حكم تحت مسمى الديمقراطية والحرية الشخصية وتيجي تقول لي الإسلام لما يجي أبوها في الإسلام الإسلام يقول له لا ده أنت مسؤول عنها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا تيجي أنا شايف البنت هتنحرف تقول لي أنت مالكش دعوة بيها لو بصت لها يبقى أنت متهم وممكن تتحبس بقى أنا أشوف واحد بيفعل الفاحشة تحت مسمى الديمقراطية وزي ما بيحصل عندهم دلوقتي ماشي الدول الأوروبية بدأت تتقدم الدول الديمقراطية بدأت تتقدم زي ما هم بيقولوا رأس مالية وغيرها في أمريكا لكن الأخلاق عندهم عاملة ازاي وصلت إلى أسفل سافلين وصلوا درجة الانحلال عياذا بالله ده في الحرية الشخصية في الديمقراطية بيقول لك من الحرية يجوز الواحد الراجل يتزوج راجل ويبدأ يعمل عقد في الكنيسة والقساوسة يكتبوا ليهم ده يجوز المرأة تتزوج امرأة مش كده وبس ده واحد عامل دعوة على النت في انجلترا بقول يا جماعة أنا أدعوكم إلى حفل زواجي في الكاتدرائية الفلانية وأنا أخبركم المفاجأة في العروسة ليس لها مثيل إيه يا عم قال أن العروسة حمارة هيتجوز حمارة وهيكتب الكلام ده كاتب كتابه هيكتب له القسيس على هذا الكلام حرية دي ديمقراطية دي الحرية الشخصية في الحرية الفكرية في ديمقراطية تخش الإسلام تطلع من الإسلام تعبد صنم تبقى نصراني تبقى يهودي بالك تبقى ملحد مالكش دين انت حر حبيت ترجع لأي دين براحتك خش واطلع محدش ليس عليك حكر وليس عليك حجر محدش يحجر عليك كيفما شئت افعل كيفما شئت فعمر الديمقراطية ما هتلتقي مع الإسلام ولذلك أنا بقولها لك بفضل عز... الشعوب العربية والشعوب الإسلامية ما ينفعش معاها الديمقراطية ليه؟ ربنا نشأ العرب كده عندهم غيرة حتى في الجاهلية لما كانوا بيعبدوا الأصنام خدت بالك وكانوا بيعبدوا الأحجار والأوثان كانت بتقام الحروب خدت بالك علشان بعض شباب من القبائل تعرضوا لامرأة تعرضوا لها بس عكسوها تسفك على أثرها الدماء وتتناثر الأشلاء إن هو أصلا عنده غيرة لكن التاني موته عنده الغيرة ونشأوه على كده طلع جيل منعدم الغيرة عياذا بالله يبقى بيشوف أمه مع أي حد يقول لك هي حرة دي حرية خد بالك يشوف أخته ماشية مع أي حد يقول لك مش مشكلة دي حرية هي حرة خد بالك يشوف أبوه بيقيم علاقة مع أي حد عياذا بالله دي حرية وهكذا فما تلتقيش حضرتك الحرية أو ما تلتقيش الديمقراطية ما تلتقيش مع الإسلام أبدا عمرهم ما يلتقوا مع بعض ليه دي في وادي وهذه في وادي فهو إذا كان حاطط هذه الأشياء ما هو كانت أول لحضرتك لو تراجع بالدستور شوية كانت المادة الأولى هي رقم اثنين كانت هي المادة الأولى إن شريعة البلاد هي الشريعة الإسلامية وأن لغة البلاد هي اللغة العربية بدأ يأخرها وحط الجزئية دي ديمقراطية ليه وعلى أساس بدأ يتكلم عن المواطنة ليه عشان يبدأ يلغي عندك بعض الأشياء في العقيدة المسلم مميز بالعقيدة عقيدة الولاء والبراء دي معروفة مميز بيها خدت بالك ومش معنى كده ان انا غيري خدت بال حضرتك ان انا بحكم عليه بالكفر يعني مثلا اقول لك مثال النصارى نصارى بحكم القرآن في ما يقرب من 33 موضع في القرآن ربنا هو اللي حكم عليهم بالكفر خدت بال حضرتك هو في المعتقد بتاعه برضه بيحكم عليك انت كافر وثني هل معنى ان انا بحكم عليه كده وهو بيحكم عليا كده ان انا اظلمه ان انا انتهك عرضه ان انا اسرق ماله بالك ان انا اذيه او اعتدي عليه لا لازم تفرق ما بين المعاملة وما بين العقيدة العقيدة دي ثابتة ما اقدرش احركها راسخة باذن الله ليه اللي حكم بان هذا مؤمن وهذا كافر هو الله عز وجل او اهل الحل والعقد من العلماء المجتهدين بالك يحكم على المعين اللي قال ده حرام وهذا حلال ربك عز وجل اذا انا ماليش دخل في هذه الجزئية لكن في المعاملة الاسلام يقول لي ايوة عاملوا المعاملة الحسنة خد بالك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وايه وان تقسطوا اليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اذى ذميا فقد اذان يبقى اذا في فرق بين المعاملات فرق بين العقيدة والعقيدة ثابتة راسخة لا تتغير اللي بيقول لي المواطنة يعني ايه يعني الدين لله وطن للجميع الوطن ده للكل ماشي يا عم والدين زي ما انت عاوز بقى انت الدين اللي انت عايزه اعبده بقى واحد يعبد بقرة يعبد بقرة واحد هيعبد لمؤاخذة فران يعبد فران واحد هيعبد الصليب يعبد الصليب واحد هيعبد الاله الواحد الاحد يعبد خد بالك واحد هيعبد يعني زي ما في الهند اكثر من الف ديانة خد بالك بيعبدوا المية يعبدوا الحجر يعبدوا بوزة هي دي كلها دي اسمها حرية عنده ليه لان ديمقراطية بدأ هنا يخش لك فيها في النسبة الحرية في العقيدة اعبد اللي انت عايز تعبده سب ربنا دي حرية سب اي نبي او اي رسول دي حرية دي حرية دي حرية فكرية يبقى اذا مالكش عليه لان هذه هي الديمقراطية فاذا حضرتك مش هيجتمعوا ابدا برضو مع بعضهم البعض ذلك والله اعلم
عند هذه الساعة نتوقف على وعد بإذن الله تبارك وتعالى مع إخواننا المباركون الذين كان لهم الحظ في هذا اللقاء الطيب المبارك أن يقيموا على وعد بإذن الله تبارك وتعالى في لقاءات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى ولكن في نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك نشكر العالمين الجليلين الأستاذين الشيخين الكبيرين العلامة فضيلة الشيخ عادل الفنجري جزاك الله خيرا وفضيلة الأستاذ الشيخ العلامة فضيلة الشيخ محمد محروس جزاك الله خيرا ونشكركم كذلك على هذا الحضور الطيب المبارك لأننا شرفنا بحضراتكم ووجودكم معنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على خير وعلى رضا الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته